بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم دعوني كل حلقة أهدي إليكم وردة من جنة الدنيا موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
من جنة الدنيا وردة من جنة الدنيا وردة من جنة الدنيا وردة من جنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله ها نحن قد وصلت السفينة إلى المرفأ وتمت لنا ثلاثون حلقة في جنة الدنيا تفيأنا ظلالها وتنقلنا في جنباتها وعشنا حلاوتها جنة الدنيا الصلاة وتلاوة القرآن والذكر حب الله والشوق والأنس عشنا في جنبات هذه الجنة ولا جنة غيرها جنة طاعة الله الصبر وسلامة القلب الدعاء والبكاء الذكر والأنس والشوق وها نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقات إخوتاه هل عشتم جنة الدنيا هل ذقتم حلاوتها هل تفيأتم ظلالها هل عشتم نعيمها إنك بحاجة أخي أن تعيش هذه الجنة ألا تكون ألا يظل هذا الكلام كلاما بل يصبح واقعا مشاهدا محسوسا ملموسا معاشا إنك بحاجة إلى أن تعيش جنة الدنيا وإلا مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها أطيب ما فيها طاعة الله والتنعم بذكره إخوتي في الحلقة الأخيرة من جنة الدنيا بقي أن أقول أن جنة الدنيا التطلع إلى الآخرة تعلق القلب بالآخرة بجنة الآخرة الشوق لجنة الآخرة الطمع في جنة الآخرة هي جنة الدنيا إن الذي يعمل بالطاعات مثلا يكثر الحسنات فإنه يطمع أو يسعد أو يعيش جنة الدنيا إذا استشعر أن هذه الحسنات التي يفعلها تثقل موازين حسناته فيعيش السعادة وهو ينظر إلى كفة الحسنات وهي تثقل وكفة السيئات وهي تطيش إن الذي يعيش جنة التوبة يعيش في معنى أن التوبة تجلب حب الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوبة تقلب السيئات حسنات إنه يعيش معنى معنى عظيم معنى جميل معنى جليل معنى لذيذ معنى ممتع معنى حياة حين يستشعر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ويتذكر الحديث أن رجلا بعث فقال الله جل جلاله اعرضوا عليه صغار ذنوبه وأخفوا عنه كبارها فعرضت عليه صغار الذنوب وهو مشفق من كبارها انك تعيش المعاني دي عيش عيش ها انك واقف وبيعرض عليك ذنب ومعصية وغفلة وكذبة وكلمة وغيبة وانت قاعد حاسس بمشكلة والذنوب دي بتعرض عليك بتقول امال بقى لو جيت تقيل يا رب استر يا رب فقال الله بدلوا سيئات عبدي حسنات فيقول العبد يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا أدم فيها بقى تبديل حسنات لا طلعوا لي الكبار مش كفاية شوية الذنوب الصغيرين دول هذا الإحساس فرحة سعادة جنة في الدنيا مجرد هذا الشعور الإنسان تطلعه إلى الآخرة تطلعه إلى الجنة مثلا في الموقف وتطلعك إلى أنك تلقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتتصور بقى تصور كده تصور وانت في الموقف وتدنو الشمس من الرؤوس والزحام والناس كلهم شايلين ذنوبهم على ظهورهم والكل في كرب وتشوف من بعيد حوض ميه يتلألأ ماؤه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأول ما شفت الحوض جاري سيد النبي صلى الله عليه وسلم وحشني وتاخذ الحب وتشرب من يده الشريفة شربة الأمل ده في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم في الاهتداء بهديه في السير خلفه صلى الله عليه وسلم انك انت النهارده اما بتقرا حديث سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها فلم تعلم شماله ما انفقت يمين ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه اقصد يعني السبعه دول وانت قاعد تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وعايش نعيم ان الناس في الشمس وانت في ظل عرش الرحمن بالله عليك مش جنه مش احساسك ده وانت بتبحث عن عمل من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وانت في السماء دول حاسس فعلا بالظل هي دي الجنه انك تعمل الاعمال دي وانت حاسس انها هي دي الجنه اسباب المرور على الصراط تحقيق ال 68 او ال 78 شعبه من شعب الايمان اسباب الوصول الى باب الجنه قاعد في باب الزكاه وباب الصدقه وباب الصيام باب الصلاه باب قيام الليل باب الذكر باب ثمان ابواب من ابواب الجنه وقاعد انت تعمل هنا وتعمل هنا وتعمل هنا وتعمل هنا في جميع الابواب علشان في الاخر انت احساسك ان اسمك مكتوب على كل البيبان جنه دي جنه دي جنه العمل ده لس- لهذه السبل هي دي جنه الدنيا تبقى عايش فعلا في الجنه يعني لما تعمل مثلا باب الريان للصائمين وانت تكثر الصيام ما تبطلش صيام طول السنه ما بتسيبش الاثنين والخميس والثلاثة البيض ابدا طول السنه ده بيعمل ايه يخليك حاسس ان اسمك مكتوب على باب الريان على الباب ده مكتوب اسمك فلان ابن فلان احساسك ده جنه لوحده جنه لوحده انك انت بقى اما تتصور الجنه تدخل مساحه الجنه بتاعتك المساحه بتاع الجنه بتاعتك اقل حاجه انها هتبقى اقل حاجه قد الدنيا 11 مره احساسك ان عندك قد الدنيا دي طب خلينا نجيب نحاول نجيب احساس تقدر تتصوره ان مثلا انت واقف في وسط 100 فدان مثلا مثلا تخيل بقى ان الشقه ال 68 متر والاوضه الاثنين ونص في ثلاثه وانت قاعد بتذكر ربنا تحولت ان انت واقف في جنة قصور وعيون وأنهار وزهور وأشجار وخيام إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة له فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا لا إله إلا الله شوف الإحساس ده الإحساس بالسعة الإحساس بالكبر عارف أحلى إحساس لأهل الجنة إيه؟ الاستقرار يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا شباب فلا تحرموا أبدا مش هتعجزوا وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تتنعموا فلا تبأسوا أبدا وأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا شفت جمال الاستقرار ده في استقرار خلاص 33 سنة وبس مفيش 33 سنة ويوم انتهينا استقرار وثبات ورسوخ ما فيش عمرك ما هتمرض ولا زكام ولا صداع ولا انفلونزا ولا مغص ولا ولا حاجة أبدا تتنعم فلا تبأس لا في جلابية تتوسخ ولا تدوب ولا تتغير ولا ريحة عرق ولا دخول حمام ولا الحياة في التطلع إلى مثل هذا تطلع أكتر أكتر إنك أنت تشوف جنة عدن التي غرس الله أشجارها بيده إنك تشوف سدرة المنتهى سدرة يعني شجرة شجرة شجرة السدر سدرة المنتهى شجرة اسمها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى السدرة دي الشجرة دي لما ينزل عليها من أمر الله أوامر تلاقي بقى الشجرة دي تزهو وتكبر ورقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجر سبحان الله العظيم تصور بقى عشان تعيش الجنة هنا انت قاعد كده بتذكر الله وتتلو القرآن وتتصور البيت المعمور البيت المعمور النهارده الواحد لما بيشوف الكعبة بينشرح صدره بيهيم شوقا وحبا فما بالك بالبيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يخرجون إلى يوم القيامة قد ايه بقى البيت المعمور ده اللي كل يوم سبعين ألف كل يوم سبعين ألف كل يوم سبعين ألف كل يوم سبعين ألف يسعى قد ايه تصور وانتقل بخاطرك وانتقل بفكرك إلى الآخرة تعش الجنة في هذه الدنيا لما تنتقل إلى الآخرة وتتصور الخدامين بتوعك الخدامين اس- اسمع اسمع كده ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا شوف بقى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا برد ولا حر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا وأكواب كانت قوارير كوباية قارورة والقوارير لا تكون إلا من زجاج لكن ربنا سبحانه وتعالى قال قوارير من فضة قوارير من فضة ازاي زجاج من فضة قال لك في بياض الفضة وصفاء الزجاج فضة شفافة عمرك شفت فضة شفافة في الجنة بقى في الجنة في الجنة اللهم ارزقنا الجنة قوارير من فضة قدروها تقديرا قدروها تقديرا يعني كوباية خاصة لسعادتك تكفيك قدروها تقديرا يعني مقدرة اللي يكفيك بحيث ان انت اما تشرب ما يفضلش فيها ولا نقطة ولا تحتاج بعديها ولا نقطة اصل الشرب هناك مش للعطش ولا الاكل للجوع ولا الاسترخاء متكئين للراحة لا لا انت مرتاح وانت شبعان وانت مش عطشان ولكن بتشرب متعة وتاكل متعة وتتكئ متعة قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسستهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله الله سبحان الملك سبحان العظيم الجليل قراءة القرآن تلاوة القرآن متعة وتدبر القرآن متعه وتصور هذه الجنة متعة والحياة في هذا الوصف الدقيق هتشرب ايه وتشرب بايه وتشرب في ايه ومين اللي هيسقيك متعة ويطوف عليهم ولدان مخلدون الخدمين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا عارف اللؤلؤ طبعا ما تعرفوش ولا عمرك شفته ولا عمرك هتشوفه في الدنيا ده بتاع الجنة لؤلؤ الو... الولدان عشان عندك سبعين ثمانين مية وسبعين ميتين وخمسين تسعمية عشر تلاف خدام متنطورين في الجنينة بتاعتك اللي هي على مليون فدان فلما تبص لهم كده وانت قاعد في شرفة القصر بتاع حضرتك تبقى شايفهم كأنهم لؤلؤ منطور على على الحشيش الأخضر
تعال يا ولد ما فيش مش محتاج تزعق انت بس تلاقيه تحت رجليك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يقول علماؤنا أهل التفسير إن الواحد إذا أراد أي شيء في الجنة يقول سبحانك اللهم يجي له لو عايزه دعواهم فيها استدعاء الأشياء يعني يعني لو عايز أي حد عايز أي حاجة بس تقول سبحانك اللهم بس يأتيك ما تريد من غير ما تطلب وتحدد اللي في نفسك هيجي الجنة الجنة شفت الذكر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام تشوف أي حد السلام تحية أهل الجنة وآخر دعواهم يجي لك اللي أنت عايزه تقوم تقول الحمد لله رب العالمين دول الخدامين سبحان الله العظيم كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين يرى أول خدمه اللي بيستقبله اللي بيوصله لبيته لولا أن المؤمن رأى ربه وعرفه يعني في الموقف لخر ساجدا من جمال ووقار الخادم سبحان الله العظيم الخدام فما بالك بقى بالحور العين فما بالك بقى بزوجتك اللي هي من اهل الدنيا تبقى اجمل من الحور العين اجمل بدليل قول الله عز وجل انا انشاناهن انشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فما بالك بسعادتك السلطان الأمير صاحب الملك ده كله وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا حاجة ملك فما بالك بقى بسوق الجنة يجتمع الناس منهم على كراسي من ذهب وكراسي من فضة وكراسي من لؤلؤ وكراسي من زبرجد ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك لا يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا هو مش شايف اللي قاعدين على الكراسي أحسن منه هو قاعد قاعد أحسن منه وبعدين فلا يدع الله أحد أحدا في هذا المجلس إلا حاضره محاضرة حتى يقول لأحدهم أي فل فل ترخيم فلان يا فلان يعني يذكر أتذكر يوم كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول العبد ربي ألست قد غفرت لي فيقول الله بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه هي دي أن تبحث اليوم أن يغفر الله لك لتبلغ هذه المنزلة وتعيش جنة الدنيا وتنطلق منها إلى جنة الآخرة إخواني هل عشتم معنا جنة الدنيا عشتموها وأحسستم بها وأحببتموها عملتم بما نصحنا وأمرنا عيشوا جنة الدنيا أقيموا جنة الدنيا في قلوبكم تقم لكم في أرضكم أقيموا جنة الدنيا في قلوبكم تقم لكم في أرضكم وأقيموا جنة الدنيا في أرضكم تدخلوا جنة ربكم كل سنة وانتم طيبين تفضل كل عام وانت بخير تفضل كل سنة وانت طيب انتوا بقى ليكوا الشوية دول على بعضهم وانتوا الشوية دول على بعضهم جنة الدنيا بحبكم في الله بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته